مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب وبدأ مشوار الثقة بالتطور المستمر بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي العربي صناع الثقة مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين هذا البرنامج من إنتاج إيبو نايت
بص في وشوش الناس كله حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا وإله خلقنا غير بعضنا عشان نكمل بعض كررت تلاقي نفسك جوه الصف المريح كل البشر ماشيين في طريق لكن تايهين من غير ما يتقابلوا المشكلة من البداية التفتيش في النوايا من كل جيل أقول عارف فلان عشيرتي يبقى انت ما تعرفوش واللي احنا مش عارفينهم بنحولهم وحوش عارف فلان عشيرتي يبقى انت ما تعرفوش
اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا
ومالك منورة قوي وشايفة نفسك كده أنا لمبة توشيبا العربي أحدث تكنولوجيا ياباني طب هن... هنشوفها تعيشي قد ايه؟
أكثر من 9000 ساعة
وده مين كمان؟
دول بقية العيلة
احنا لمبة وشيبة لمبة توشيبا العربي كعب جامد وإزاز قوي حجمه أرفع وإضاءة أقوى خلي حياتك دايما منورة العرب صناع الثقة اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط عارف فلان عشيرتي يبقى انت ما تعرفوش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وبرنامجنا دعوة للتعايش ومكملين مع بعض ما زلنا مع الإمام الشافعي وعمالين نربط بين فكرة التعايش وبين الأئمة الأربعة وبين الإمام الشافعي وإزاي إن هم نماذج لتطبيق التعايش إحنا مش بنحكي قصة الإمام الشافعي عشان نقول للشباب وعشان نقول للبنات روحوا درسوا فقه ده كل علم وله متخصصين واحنا عايزين كل واحد يتفوق في مجاله انما احنا بندرس الامام الشافعي علشان نقول شوفوا نموذج للتعايش تعالوا نطبق النموذج ده على حياتنا انا بعتقد وانا عمال اقول ان الامام الشافعي امام التعايش وانا بأطلق هذا اللقب على الإمام الشافعي وخليني أقول لكم إن شا... الإمام الشافعي له ألقاب كتيرة سموه بيها علماء كتيرة يمكن من أشهر ألقابه ناصر السنة يعني اسم اسم حلو قوي لكن انا اتمنى ان يفرح يعني بنا الامام الشافعي واحنا بنلقاه ان شاء الله يوم القيامه ن- يعني نقول على العصر اللي احنا عايشين فيه وننظر لحياته من زاويه اخرى من بعد جديد بعد القدره على التعايش القدره على ان كل انسان طب ايه المنطقه المشتركه اللي اعملها بيني وبينه يعني انا انا طول ما انا بقرا في قصه الامام الشافعي بقول مش ممكن ده علماء الاداره دلوقتي والناس اللي بتتكلم ازاي تتالف مع الاخرين ما وصلوش لعبقريه هذا الرجل وانا يمكن الحلقه اللي فاتت قلت لكم انا هحط 10 قواعد والعشر قواعد دي هنقراها مع بعض ونقول انتوا كل واحد في ايده ورقه وقلم هن- هنكمل الحكايه دي النهارده وهنعرض عليكم العشر قواعد تاني كل واحد فيكم ورقه وقلم يكتب العشر قواعد دي عشان اللي ما حضرش الحلقه اللي فاتت يسمعها في الحلقه دي اكتب العشر قواعد والله هتستفيدوا في حياتكم بيها ان شاء الله يا شباب ويا بنات جهد متواضع لكن ان شاء الله يكون مفيد اكتبوا العشر قواعد دي ايه العشر قواعد دي بتاعت ايه ازاي تعمل مساحه مشتركه مع اي بني ادم في الدنيا لو طبقتها اكتب العشر قواعد وايه وانا هحكي هحكي النهارده هكمل قصه حياه الشافعي من غير ما اقول ازاي نطبق العشر قواعد عليها هحكي الحكايه وبس وانت تقعد تقول اه آه، دي كذا ودي كذا واجي الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله اقول لك بقى تعالى بقى نطبق مع بعض تكون انت كتبت وتكونوا بعتوا لنا على عمرو خالد دوت نت كل واحد بعد ما يكتب ازاي حياه الشافعيه يطبقها على القواعد العشره تبعت لنا على عمرو خالد دوت نت ونفرز الحاجات دي واجي الحلقه اللي بعديها اقول من كلامكم انا اتعلمت كذا ويبقى كده عملت برضه مساحه مشتركه بيني وبينكم ونقول آه، تعايشنا مع بعض وطلعنا من حياه الشافعي كذا وكذا وكذا وكذا واللي ما عندوش نت يحتفظ بالورقه دي ويجي الاسبوع اللي جاي يبص في الورقه ويتابع معانا الحلقه تعالوا نبدا بالعشر قواعد العشر قواعد بسرعه جدا نقولهم تاني ونفكركم بيهم لان هم مفيدين ان شاء الله اجتهد حتى تجد المنطقه المشتركه مع الاخر تقعد تفكر فلان ده بيحب ايه علشان انا لما اتكلم معاه في الحته اه فلان ده بيحب الكوره نتكلم معاه في الكوره لو دخلنا في الحته دي يبقى اكيد هنوجد منطقه مشتركه فلانه دي بتحب ايه بتحب الموضه اه بس انا ماليش في الموضه بس طب ما في حاجات في الموضه تنفع يبقى لو دورنا على حته في الموضه تناسب بيني وبينها يبقى اه و- وهكذا فلان ده بيحب ايه فلان ده فلان ده بيحب حاجه حرام لا ما انا ما ينفعش ما هو ما هو من التعايش ان انا ما ادوبش في اه لكن في إيه ح- حتت حلال تنفع او حتت مباحه اه وتقعد تعمل بقى المنطقه دي تقعد اه هدخل عرفت النقطة الأولانية بس عشان النقطة الثانية ابحث عن كل علم يساعدك إنك توجد منطقة مشتركة مع الآخر طب إيه العلوم اللي بتساعد ما أنا لو كنت بعرف ألعب الرياضة الفلانية لو بعرف مش عارف أسوق موتوسيكلات لو بعرف أسوق كذا كنت اتصاحبت مع فلان اه يبقى أنا محتاج أتعلم العلم ده والرياضة دي ومش عارف هو بيحب النت قوي وأنا ما بعرفش في النت طب ما نتعلم ابحث عن كل علم كل ده متطبق على الشافعي النقطة الثالثة اندمج مع المجتمع ولا تختلف أو تنعزل عنه خلي بالك النقطة دي هيظبطها نقطة في الآخر مهمة قوي لا للدوبان أنت صاحب فكرة خلي بالك الشافعي هيتألم على إيد الناس كلها وفي الآخر هو مستقل وبيحترم الناس كلها وهو مستقل وبيندمج مع الناس كلها وهو مستقل طيب، تعرف تعمل كده فالنقطة دي يعني كأني كمان بقول للمسلمين في الغرب نعم للاندماج الإيجابي في المجتمع الغربي مع الاعتزاز والافتخار بالإسلام تعرف ينفع الاثنين مع بعض والله ينفع المسلمين لما راحوا الحبشة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم للحبشة وهم قلة مستضعفين راحوا الحبشة اندمجوا في المجتمع بقت الصحابيات عرفت ان اهل الحبشة بيحبوا المصنوعات الجلدية فبقوا يعملوا لهم المصنوعات الجلدية ويبيعوها لاهل الحبشة رخيصة عشان مجتمع يندمج فيهم ويحبهم فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومعاهم سفينتين فيها أحباش أسلموا اندمج في المجتمع ولا تختلف أو تنعزل عنه دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة لا ترفض أي فكرة بشكل مطلق مرفوضة ليه أصلها غريب عليا أنا أول مرة أسمعها لا لا لا, لا تبقى مرفوضة يا عم ما تفكر شوية آه، لا أصلها غلط دي فيها دي مليانة حرام طب ما نعدلها شوية يمكن نحولها لحلال لو عدلناها شوية الشافعي كل حاجة اتقال عليها حرام عمل فيها تعديلات عشان يحولها حلال وكسب ناس لا ترفض أي فكرة بشكل مطلق حتى تجد إمكانية الاستفادة منها في المنطقة المشتركة النقطة الخامسة لا تظلم المخالف لك في الرأي فتحوله إلى عدو فبدل التعايش يبقى صراع وصراع وصراع يعني ولا تنازعوا شوفوا الآية ولا تنازعوا فتفشلوا انتوا مختلفين اختلافكم ده غنى للبشرية انا مختلف عنك والدولة دي مختلفة عن الدولة دي عشان كله يتبادل ده هو ربنا خلق الارض عشان تتعمر تعميرها يعني هدف الخلق اعمار الارض تتعمر ازاي لو كلنا بنفكر بفكرة واحدة اختلافنا ثراء يؤدي الى غاية خلق البشر اعمار الارض لكن الغلط ايه ان احنا نتنازع فانت لما تظلم علشان فكرتك فتظلم اللي قدامك او تشوهه او تجرحه او تشهر بيه في الجرايد تحوله لعدو مش ده الاسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو ده المسلم النقطة السادسة كن صادق النية في تجميع الناس وإرادة الحق خليك صادق أنا فعلا أنا فعلا نيتي صادقة في تجميع الناس مش بعمل شهرة ولا بعمل وأنا يعني يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن أنا كمان أكون صادق ونيتي صادقة أنا فعلا لا أريد بهذا البرنامج إلا دم- دماء العراق تجف لبنان ال- ال- ال- دارفور دماء دارفور تجف شبابنا وبناتنا يعرفوا ازاي يتجمعوا في وسط الناس علماء الدين والدعاة كفاية خلاف بقى تعالوا نتكلم يا علماء يا فقهاء في فقه الائتلاف فقه نسميه كده فقه الائتلاف ازاي نأتلف النقطة تكون صادقة النية النقطة السابعة اذا اردت التعايش فاحترم الناس تكسب قلوبهم احترموا الناس يا جماعة هتشوفوا هتشوفوا الشافعي ودرجة احترامه لكل الناس اللي مختلفين معاه النقطة الثامنة كن مجنا النقطة التاسعة كن إنسانا تعامل كإنسان وحب الإنسان حبوا الإنسان يا جماعة والله فعلا إنك تحب كل إنسان لأن مخلوق ربنا اللي خلقه حب الإنسان كن إنسانا النقطة العشرة اللي بتظبط التسعة التعايش ليس معناه الذوبان وفقد الهوية أنا معتز بشخصيتي أنا فخور بإسلامي طيب دي العشر نقاط تعالوا نطبق على الشافعي أنا النهاردة مش هطبق أنا النهاردة بحكي القصة بحكي الحدوتة بتاعت الشافعي مش عشان أحكي حواديت عشان التعايش عشان دي غاية كبيرة قوي الأمة محتاجاها والمسلمين محتاجينها والغرب محتاجها والعالم محتاجها عشان كفاية صراع دي نيتي وهدف البرنامج لكن الشافعي بنعمل بيه ايه بنعرض الامام الشافعي نموذج للتعايش نعرفكم عليه هو دلوقتي 13 سنة وهو عنده 13 سنة يجي الامام ليث بن سعد امام مصر العظيم ويوصل الى الى مكة يدي دروس فيبصوا يلاقوا ولد عنده تسع سنين كده وعنده 13 سنة بيزاحم الكبار ومعاه ورقة وقلم وعمال يكتب ورا الليث بن سعد مين ده ال- الطفل فيسمع الليث بن سعد بيقول يعني ان هذه الامة من اسباب افتراق الناس لان كان واضح ان في ازمة من اسباب افترا- افت- افتراق الناس اختلافهم على اللغة النبي لما بيقول آية او حديث فهم الحديث مختلف من بلد لبلد فده سبب الخلاف بينهم فهل من رجل بص الليث بن سعد بيقول ايه فهل من رجل طب ليه مش انت يا ليث بن سعد كبر الليث بن سعد فهل من رجل وليث بن سعد عايش في مصر فاللغة الصحيحة مش موجودة فين موجودة هيقول الليث بن سعد فهل من رجل يتعلم اللغة على أصولها ويجمع التفسير والحديث فيجمع الله به هذه الأمة ترن الكلمة مع رسالة الأم في ودان ياه قد كده موضوع التعايش ده موضوع كبير قوي موضوع جمع الناس ده حاجة كبيرة قوي احنا ليه بقى الخلاف عندنا سهل كده تتخانق مع واحد في قاعدة حلوة قوي بيقولك لو في ألف واحد زعلانين منك لو في ألف واحد مبسوطين منك وواحد زعلان اجري على الزعلان صلحه احنا الفقه ده مش موجود عندنا ما يزعل المحاكم مرطرطة بألاف القضايا لأن الناس الخلاف عندها بقى سهل جدا بص ال- الشافعي كلمة ترن في ودانه لو جمعنا اللغة مع القرآن والحديث نجمع الأمة وبعدين ليس بن سعد يقول وده مش موجود إلا في قبيلة هزيل هي اللي عندها العلم ده يقوم راجع لأمه يحكي لها اللي هو سمعه من ليث بن سعد تقول له يبقى تطلع على هزيل أول بعثة علمية أول بعثة علمية بس بعثة إيه في الصحراء من غير راحة من غير مرتب من غير فلوس هيطلع يقعد أربع سنين بعثة عشان يتعلم اللغة العربية يقعد في قبيلة هزيل يسافر الشافعي ويسيب أمه قال وأتركك قالت ستأتيني من آن إلى آخر ولكن الأمر أعز الكلمة دي حط تحتها خط الأمر أعز مني أمر تجميع الناس أعز الرسالة عشان الست نظرته فعلا حطت النذر فعلا بتفكرني والله أم الشافعي بأم مريم لما قالت وإني نظرت لك ما في بطني محررا حر ليك لوحدك يا رب أهي أم الش... يا ستات تعملي زي أم الشافعي شايف ستاتنا في التاريخ عظيمة إزاي الغرب اللي بيقول الإسلام ما كرمش المرأة الناس اللي بتقول الإسلام ما احترمش المرأة أصل الحجاب هو اللي عمل إيه في المرأة شوفوا المرأة العظيمة المؤمنة طلعت الشافعية إزاي ويطلع الشافعية على قبيلة هزيل من سن 14 لسن 18 يرجع سن 18 معاه قرآن وحديث وتفسير ويتعلم في هزيل ثلاث حاجات جديدة 10000 بيت شعر إجابة اللغة العربية ما يغلطش عمره ابن هشام اللي مؤلف السيرة بيقول عشرت الشافعية عشر سنين فما أخطأ مرة في كلمة في النحو ما ما بيغلطش غلطة وتعلم أنساب العرب أي قبيلة أي بني آدم الشافعي يقول له اسمك إيه عارفين الشافعي كان عامل زي إيه؟ عارفين الجوازات دلوقتي لما ي- يجيب لك التاريخ بتاعك ويجيب لك كان عبارة عن مصلحة جوازات متحركة علم الأنساب كله عنده ومعاه اتعلم الرمي اتعلم الرياضة فهو بيقول هناك ما كانش همي وانا في هزيل في الصحراء هزيل دي قبيلة في الصحراء الا حاجتين الرمي فكنت اتي بالعشرة من عشرة ما بخطأش ولا سهم بقى رياضي متفوق خلي بالك الحاجات دي هتأثر في الشباب بشدة ان هو بيتعاملوا مع واحد رياضي وفقيه وفي نفس الوقت اتعلمت 10000 بيت شعر وعلم الانساب هيرجع مكة هيعمل ايه في مكة وهيحصل ايه تعالوا نكمل بعد الفاصل
عارف كلام عشان يبقى انت ما تعرفوش
سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العربي صناع الثقة مراوح تشيب العربي موديلات كتير وألوان أكثر مراوح تشيب العربي في حد لسه حرام العربي صناع الثقة مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة
عايز مساعدنا أكتر كلمني هسمع أمسك قرب لي من تأديك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعالوا نكمل مع بعض مع الشافعي واقفين فين واقفين عند الشافعي الآن يعني يعود إلى إلى مكة وعلماء مكة يقولوا له أنا لك أن تفتي فيعود إلى أمه فتقول له أمه كلمتها ال- ال- المشهورة لا تجلس للفتية الآن إن أفتيت الآن صرت طرفا هتبقى جوه الصراع اللي موجود دلوقتي لكن انت تعلم علم كل الموجودين وبعدين بص بصة شمولية تبقى تستطيع ساعتها انك تقول لكل الموجودين الصح فيقرر ان هو يطلع على الامام مالك فياخد بعضه ويرهنوا البيت اللي, اللي ما يملكوش غيره عشان معهمش فلوس ويطلع على الامام مالك يعيش مع الامام مالك تسع سنين من سن 20 لسن 29 ياخد ع- كل علم الامام مالك كل علم الإمام مالك لدرجة أن تحصل يعني قصة لطيفة أن ال ال الإمام مالك آه، مرة الشافعي يستأذنه أن هو يروح العراق يتعرف على علم أبو حنيفة اللي هي المدرسة العكسية عكس الإمام مالك فالإمام مالك يأذن له يقول له آه روح اتعرف على المدرسة فقال ولكن ليس معي مال قال أنا أعطيك يعني كمان هيديله الفلوس ويطلع الشافعي يقعد شهرين ثلاثة يتعرف على تلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن مهم قوي الاسم ده محمد بن الحسن هنجيله دلوقتي ومحمد بن الحسن يعجب بانفتاحه لأن محمد بن الحسن أول ما راح له الشافعي ده واحد جاي من الحجاز بقى وهيبقى مقفل و... فراح لقى الشافعي منفتح جدا فمحمد بن الحسن حبه خلي بالك الحتة دي دقيقة جدا لأن هن- هتشوف ليه ميزة إن هو حبه لأن الشافعي منفتح وعرف إن هو جاي مخصوص يتعرف على العراق فايه ده ده ده ده انا كنت فاكر ان بتوع الحجاز لان بعاد عن بعض ما بيقابلوش بعض فالشافعي راح فرجع الشافعي من العراق لما رجع حصلت حادثه لطيفه مالك كان قاعد يدي الدرس بتاعه والشافعي داخل فاتكشف الشافعي يسلم على مالك فيبوظ الدرس او تبقى مش لطيفه فقام قاعد كده مستخبي من غير ما مالك يشوفه فمالك بيسال يقول من يجيب عليا في المساله الفلانيه فما حدش عرف فقام سائل من يجيب عني في المسألة الفلانية الطلبة بقى الشافعي مش موجود فما حدش عارف من يجيب عني في المسألة الفلانية ما حدش عارف فالشافعي ما يصحش كده يعني صايب عليه مالك فقام جاي اللي جنبه هو مش عايز يقول عشان ما يبوظش الحلقة فقام قايل اللي جنبه قال له قول له الصح كذا كذا كذا فاللي جنبه قام قايل له صح كذا كذا كذا فمالك ايه ده ده الولد ده طلع امتى ده فالمهم قام سائل مالك مسألة تانية فالشافعية قام قايل له قول له كذا كذا كذا كذا فقام قايل له كذا كذا كذا كذا فمالك قال له من اين لك بهذا العلم قال من الذي بجواري ال- ال- مش انا والله ده الولد مفتكر ان الشافعي ما- قال له غلط قال له والله ما انا ده ال- ده اللي جنبي فرآه مالك هيعمل ايه مالك مالك اكبر منه ب- بسنين طويلة يعني فرق مثلا 40 50 سنة لان مالك عمر مات س- الامام مالك زي ما انتم فاكرين مات عنده 94 سنة فالإمام مالك قام قايم من كرسيه وقام نازل بين الطلبة وراح للشافعي واعتنقه وقال له أنا لك أن تجلس على هذا الكرسي لتفتي مكاني ال... ده تاريخنا يا جماعة ده تاريخنا ده تاريخنا يا مسلمين يا اللي مش عارفين تتفقوا مع بعض ده تاريخنا يا غرب ده تاريخنا فقال الشافعي لا يا إمام حتى استكمل علم العراق لما كمل علم العراق عشان تبقى معايا مدرستك وبيقول له كده صراحة انا ضد الذوبان انا انا انا مش تلميذك يعني انا بقيت جزء من المدرسة وخلاص على كده انا لسه هاخد المدرسة التانية علشان اساعد التوفيق بينكم انتوا الاثنين فقال له الامام مالك يكون ان شاء الله ياه ما قالوش لا مدرستي وبس يا انا الحق وهم الغلط ما قالش كده مالك احنا بنقول كده مالك ما قالش كده ويموت مالك ويقرر الشافعي عايز اروح العراق معيش فلوس طب الحل ايه هضطر اشتغل علشان اجيب فلوس علشان اروح العراق لان م- م- ما عنديش حل تاني طب هشتغل فين فيضطر يروح على اليمن ويقعد في اليمن وهو رايح اليمن يتعلم علم الشيعة معاه علم مالك دلوقتي يتعلم علم الشيعة وياخد كل علم الشيعة بيقولوا ايه وهو مختلف معاهم ويقول لهم بعد كده انا مختلف معاكم في كذا وكذا وكذا وكذا ومش موافق على ارائكم في كذا لكن اتعلم علمكم اتعلم العلم عشان اعرف اتحاور معاكم عشان اجد منطقه مشتركه بيني وبينكم فيتعلم علم الشيعة كله وبعدين يقوم عامل كده انا مش بقول الكلام ده عشان اقول للشباب كله لازم يتعلم علم الشيعة انا بقول الكلام ده عشان كل واحد يدور انت عايز تتشارك مع مين تقرب من مين دور علم الشيعة بتوجدها بينك وبينه هو راجل مختص في العلم الشرعي فدرس علم الشيعة كل واحد يشوف العلم اللي هو هيتخصص فيه يدرس علم الشيعة كله وبعدين يلاقي علم جديد كده موجود في اليمن اسمه الفراسة فيقول والله اللي انا دارسه بس ده بقية العلماء بيكرهوا هدرسه عشان نعرف الدنيا فيها ايه وعشان نتعلم ويدرس علم الفراسة وهو في اليمن تحصل حادثة غريبة يحصل ايه يحصل ان والي اليمن من قبل الخلافة العباسية بيظلم الشيعة وبيظلم ال- أصحاب الأفكار الم- ال- ال- المنحرفة في الدولة الإسلامية زي الزنادقة اللي كانوا بينكروا السنة وزي الخوارج وكده علشان يقبض عليهم بيد من حديد فكان بيظلمهم وياخد أراضيهم ويضعفهم و و و فالشافعي رفض هذا الكلام وبقى يقف قدام الوالي يقول له كلام شديد جدا يقول له أنت بذلك والشافعي لسانه لما يتكلم مفيش والي يقدر يرد عليه قوي الحجة قوي جدا ومعاه علوم رهيبة فبدأ يقف قدام والي اليمن والي اليمن حس ان الراجل ده بيعصي الناس عليه والشافعي بيقول له أنا منكم لكني أخالفكم في ظلم الناس فوالله إن الظلم سيؤدي إلى مزيد من الكراهية للعباسيين يعني أنتم بتعملوا مشكلة أكبر يعني أنتم بظلمكم للناس بتزودوا الصراع مش بتحلوه فوالي اليمن اتغاظ جدا من الشافعي فقام باعت رسالة لهارون الرشيد عندي رجل ها هنا مع تسعة آخرين من الزنادقة يؤلبون الناس عليك يا أمير المؤمنين يا نهار أبيض وقام الوالي علشان يدس الشافعية صح خط تسعة فعلا من الخارجين اللي بيعملوا مشكلة والشافعية مش كده خط تسعة وخط الشافعية العاشر فهارون الرشيد قال يرسلون إلي مكبلين بالحديد الشافعي كان عايز يروح فين يا جماعة كان عايز يروح العراق مش كده هيروح العراق صحيح مكبل بالحديد لكن انت كنت عايز تروح فين اصلا انت رحت اليمن ليه عشان اجمع فلوس عشان اروح العراق عرفت تجمع فلوس لسه ما جمعتش فلوس انا لسه ما بقاليش سنتين في اليمن هو عنده كام سنه دلوقتي هو عنده 32 سنه لسه ما جمعتش فلوس ربنا هيوديك ربنا هيوديك للعراق صحيح مكبل بالحديد لكن هتروح العراق وصل العشرة هارون الرشيد يسأل واحد واحد فيهم فيتأكد فعلا ان هو خارج فيقتل فاتقتل تسعة أمامه ها بقى وانت 32 سنة شافعي فهو يقول فلم أجد قبل أن أدخل عليه إلا اسم الله اللطيف إن أنا أكلم أد- أدعي ربنا فظللت أقول يا لطيف ألطف بي يا لطيف ألطف بي يا لطيف ألطف بي آه، بركة الدعاء باسم من أسماء الله الحسنى كنا لسه بنقول باسم كناحية وبنتكلم على أسماء الله الحسنى فالشافعي هيدخل على هارون الرشيد بالاسم ده يقول فوقفت بين يدي الرشيد فقال لي أأنت ألبت الناس علي وقلت كذا وكذا وكذا فقلت له كيف أؤلبهم عليك وأنا ابن عمك دخل عليه ليه ابن عمه ما هو هارون الرشيد العباسيين بيقول احنا أعمام النبي والشافعي ايه قرشي فبيقول له ازاي أقلبهم عليك وأنا ابن عمك فقال له من أنت فقال محمد بن إدريس بن شافع بن سائب الشافعي القرشي ال- القرشي فقال هارون الرشيد ولماذا تؤلب الناس علي قال يا أمير المؤمنين فعلت ذلك خوفا عليك وليس حقدا عليك قال كيف قال يا أمير المؤمنين الظلم يزيد الناس كراهية والعدل يزيد الناس إنصافا يا جملة احنا محتاجينها النهاردة الظلم الاحتلال كل دون مش هيؤدي إلى تعايش الظلم لا يمكن يجيب تعايش الظلم يجيب ظلم شوفوا القاعدة اللي قالها الشافعي لهارون الرشيد شوفوا شوفوا رؤية الشافعي وإني مختلف معهم وأرفض ما يقولون ولكننا بذلك نؤجج بنجود الصراع يا أمير المؤمنين فقال الش... قال هارون الرشيد إن لك لعقلا أنت عقلك حلو فقال هارون الرشيد ومن يدريني أنك صادق طب أعرف منين أنك صادق فالشافعي بص اسم الله لطيف فالشافعي وهو بيتكلم بيبص جنب هارون الرشيد لقى مين قاعد جنب هارون الرشيد محمد بن الحسن فاكرين محمد بن الحسن شوفوا شوفوا ميزه شوفوا ميزه السفر والتعايش هو اتعرف على محمد بن الحسن لما قال لي مالك ممكن اروح العراق فاكرين لما قلت لكم الحكايه دي ممكن اروح العراق استطلع ال- مدرسه العراق فقابل تلميذ ابو حنيفه محمد بن الحسن محمد بن الحسن قاعد عند هارون الرشيد ساعتها لو انت بقى مكان محمد بن الحسن وداخل واحد من المدرسة التانية مدرسة الحجاز اللي بينك وبينها صراع وداخل ورقبته قربت تتقطع وفي ايدك الكلمة لان هارون الرشيد بصر لمحمد بن الحسن قال اتعرفه لان الشافعي لما شاف محمد بن الحسن قال واسأل العالم اسأل محمد بن الحسن اسأله عني فنظر هارون لمحمد بن الحسن قال اتعرفه آه. هنا يبان التعايش بقى فرصة تخلص منه فرصة ده شكله هيلمع وبعدين ده شكله عايز يجي يقعد في العراق وهياخد هياخد منك الجو ال- ال- في ناس بتفكر كده لكن التعايش مش كده الاحترام مش كده ال- الحق مش كده فقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ثقة هذا الرجل سيكون عالم الأرض فقال الشافع فقال هارون الرشيد أعلم منك هيبقى أعلم منك قال نعم يا على الإنصاف شايفين تاريخنا يا أخوانا فقال هارون الرشيد إذا خذ خمسين ألف دينار انفق بهم على حياتك هو كان بيقول يا لطيف الطف بيا فاللطيف سبحانه وتعالى جابوا العراق عشان هو كان عايز يجي العراق وفوقيهم خمسين ألف دينار هيعيش بيهم في العراق وهيبعت لأمه تيجي من مكة عشان تعيش معاه في العراق وهيتجوز بيهم ويبني بيت ويخلف ولدين ويعيش في العراق لمدة سنتين من 34 سنة ل 36 سنة يتعلم كل علم أبو حنيفة على إيد محمد بن الحسن ويتلمذ على ايد محمد بن الحسن زي ما اتلمذ على ايد مالك وبعد السنتين دول دلوقتي 36 سنه معاك كام يا شافعي؟ معايا كل علم المدرستين يا نهار ابيض سافرت كام بلد لغايه دلوقتي سافرت مكه والمدينه وسافرت اليمن وسافرت العراق معاك كام علم معايا قران وحديث وتفسير ومعايا علم انساب ومع شايف معايا كام علم ومعايا شعر ومعايا علم فراسه ومعايا علم الشيعه ومعايا علم مالك ومعايا علم ابو حنيفه انا مجمع دلوقتي انا استطيع انظر نظره شامله على كل الفقه واستطيع اجمع بين المدرستين انهي مدرستين مدرسه العراق اللي بتقول ناخد الحديث الضعيف مفيش مشكلة وتقول يعني مفيش اي مشكلة ان احنا نوسع على قد ما نقدر في ان احنا نفهم الحديث ونحط فيه ارائنا بشكل مختلف ومدرسة الحجاز مالك اللي بتقول ناخذ الحديث بتضييق شديد قوي وما نقعدش نوسع في فهم الحديث نخليه في حدود ضيقة قوي والمدرستين مختلفتين هو دلوقتي مع المدرستين هيعمل ايه هيهاجر تاني على فين على مكة خلاص كملنا أول مرة هيجلس للفتية اتعرضت عليه الفت انه يفتي مرتين فاكرين مرة وعنده 18 سنة في مكة ومرة على ايد مالك الاثنين عرضوا عليه ورفض لغاية ما يكمل علم الاثنين وامه نصحته قالت له مش دلوقتي لما لما تكمل العلم هو دلوقتي معاه العلم كله هيطلع على فين على مكة يقعد فين عند بير زمزم يعني ايه تفرق ايه عند بير زمزم المكان ده ما حدش قعد يفتي فيه غير واحد بس عبد الله بن عباس اللي النبي حضنه وقال اللهم فقهه مش هيقعد ما حدش اقترأ يقعد في هذا المكان بعد عبد الله بن عباس إلا الشافعي يقعد على الشافعي وقبل ما يبدأ كل درس يشرب ماء زمزم ويقول شربنا زمزم زمان لتعلم العلم فتعلمناه ولو كنا شربناها للتقوى لكان خيرا لنا مش كنا شربناها للتقوى أحسن ويفضل الإمام الشافعي تسع سنين في مكة من 36 لغاية سن ال 45 يقعد التسع سنين دول يألف كتاب الرسالة يفتي الناس طبعا ويجمع الآلاف ويتحول إلى أشهر شخصية في العالم العربي يقولون سبق هارون الرشيد في حب الناس له شخصية شهيرة غير عادية تسع سنين بيفتي سنة ورا سنة عند الكعبة وتسع سنين بيألف كل طلع بيه في السنين اللي فاتت أول كتاب يألفه كتاب الرسالة إيه كتاب الرسالة اللي بيحط فيه علم أصول الفقه إيه علم أصول الفقه اتكلمنا عليه في الحلقة اللي قبل الماضية قواعد محددة واحد اتنين تلاتة أربعة إزاي تطلع الأحكام من القرآن والسنة ألف الكلام ده وحطه في كتاب الرسالة يا جماعة كان علم جديد قواعد واستنباط قوانين ازاي تطلع من القرآن والسنة علم جديد على الناس خالص فالناس كانت بقت تبص في الكلام دون لدرجة امام المحدثين في العراق بقى يقرأ كتاب الرسالة ويقول لو كان اصغر لنفهم تخيلوا امام المحدثين العلم جديد فيبص في الكتاب ويقول لو كان بس يختصر شوية عشان نفهم احنا مش فاهمين كويس قوي انت متخيل عامل عامل ازاي لدرجة ان المزني امام من ائمة المحدثين في الحجاز يقول قرأت الرسالة 100 مرة والله كل مرة أقرأه أستفيد شيء جديد أقول هذا لا يشبع منه ده علم احنا يا جماعة عمل لأن كل المدارس قبل كده كل الفقه ما كانش بيقولوا ازاي تطلع من القرآن والسنة بقواعد واحد اتنين تلاتة أربعة فهو قال لك أول حاجة نشوف مقاصد الشريعة اتنين قواعد اللغة العربية نجمع كل الآيات القرآنية وبعدين نجمع كل الأحاديث اللي بتتكلم في الموضوع وبعدين نشوف إجماع الصحابة وبعدين القياس بالتركيب كده نمشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونعمل الخطوات دي خطوة بعد التانية بعد التالتة بعد الرابعة علشان نطلع في الاخر ازاي نحكم على القرآن والسنة فالطريقة اللي هو عملها في كتاب الرسالة بقت العلوم التانية تاخد كتاب الرسالة وتطبقها على العلم بتاعها يعني علم الكيمياء يقوموا واخدين طريقة كتاب منهج التفكير يعني هو حط منهج للتفكير استنباط طريقة قوانين ازاي تطلع القواعد علم اخترع علم جديد فبدأت كل العلوم الأخرى تقلد الشافعي فحصلت نهضة شاملة في كل بلاد المسلمين بسبب طريقة الشافعي طلع بقى جابر بن حيان وطلع ابن الهيثم ياخدوا منه والمدرستين يقول أحمد بن حنبل ما زلنا نلعن أصحاب مدرسة العراق ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا ألف كتاب الرسالة وقعد تسع سنين وبعد ما قعد تسع سنين في مكة قرر ان قال الاوان ان انا اروح للعراق ليه تاني لان انا لما الفت كتاب الرسالة اللي بتجمع بين المدرستين قلته في مكة طب مش المفروض ان العراق يسمعوه فقرر يسافر للعراق فخد بعضه ورجع تاني قعد سنتين في العراق لغاية ما بقى عنده خمسين سنة السنتين بتوع العراق دول بقى عامل زي حمامة سلام عارفين يعني ازاي يقعد في العراق شوية ويرجع مكة يقول لهم دول بيقولوا عليكم كلام حلو فعلا يقول كده يقول ده ابو حنيفة بيقول على مالك كذا ويروح هناك يقول الكلام التاني ويدرس لدول الرسالة يقول لهم شفتوا انتوا قريبين من بعض ازاي ويدرس لدول الرسالة شفتوا انتوا قريبين من بعض ازاي ده انتوا طلعتوا قريبين ده انتوا بتكملوا بعض وما فعلا كده ويفضل يعمل الحكاية دي ويفضل يتحرك بين البلدين لغاية ما بقى سنه خمسين سنة وهو عنده خمسين سنة يبص لتلميذه ربيع يا قصة حياة عجيبة قوي ربيع ده تلميذه يقول له ماذا بقي يا ربيع فاضل لنا ايه خلي بالكم الكلمة دي خطيرة قوي فاضل لنا ايه قال بقي مصر والهند فاضل لنا ايه لسه ما جمعناهوش ايه ده يا جماعة قال بقي مصر والهند قال نبدأ بمصر ان شاء الله لعل الله يجمعهم علينا هيعمل ايه في مصر وهتنتهي ازاي حياته في مصر تعالوا نكمل بعد الفصل بخليك ابن آدم وفطرتك تحبه
العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا
الجميل ومالك منورة قوي وشايفة نفسك كده انا لمبة توشيبا العربي احدث تكنولوجيا ياباني طب هن- هنشوفها تعيشي قد ايه اكتر من 9000 ساعة ها؟ وده مين كمان دول بقية العيلة
احنا لمبة وشيبة العربي شيب العربي كعب جامد وازاز قوي حجمه ارفع واضاءة اقوى خلي حياتك دايما منورة العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الاوسط اتصالات اول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة
وساعد نفسك كلمني هسمعها انساك قرب لي من دقيقتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل نهاية حياة الشافعي ون- ونشوف اللقطات الأخيرة يا ترى يا جماعة فاكرين القواعد العشرة بتاعة التعايش اللي اتكلمنا عنها ويا ترى وأنا بحكي أنت عمال تلقط حاجات وتقول آه دي تمشي على القاعدة دي احنا الحلقة الجاية بقى هنطبق هنستنى تبعتوا لنا على النت تقولوا لنا استفدنا كذا وكذا وكذا وكذا من قواعد التعايش بتاعة الشافعي ونقول آه يبقى الشافعي عمل دي وعمل دي وعمل ديا وده هيبقى مدار الحلقة الجاية كلها لكن خلونا نكمل آه، انا قلت ان هو قعد في في مكة تسع سنين وبعدين قعد في العراق سنتين وفضل رايح جاي ودلوقتي هو رايح مصر خلي بالكم هو في العراق في السنتين اللي قعدهم في العراق ألف 42 كتاب تخيلوا 140 كتاب صحيح م- مش كتب كبيرة لكن لكن 140 كتاب كأن ثمرة السنين اللي فاتت بدأت تطلع وبدأت تتجمع وبدأت الثمرة تطلع كتب كتب كتب وألف كتاب كبير قوي اسمه كتاب الأم أنا ما أعرفش هو طبعا يقصد الأم في ال- في- في جمع الأمور لكن هل له ظلال بالأم وهل كتاب الرسالة له ظلال بالرسالة بتاعته أنا ما أعرفش لكن هي لمحة لطيفة معنى كلمة الرسالة هو صاحب رسالة في تجميع الناس لما أمه قالت له زمان لعل الله يجمع بك الناس والنهاردة عمل كتاب الأم خلي بالكم كتاب الأم عبارة عن إيه تطبيق للقواعد بتاعت كتاب الرسالة يعني كتاب الرسالة فيه قواعد إزاي تطلع من القرآن والسنة واحد اتنين تلاتة أربعة أن نطبق القواعد ديا في كتاب حط فيه كل الفقه فقه العبادات والزواج والطلاق والبيع والشراء كتاب الأم كأنه تعرفين ناس كتير علماء كتير يعرف يحط قواعد لكن ما يعرفش يطبق من شغلته لكن الشافعية عبقريته انه حط القواعد وطبقها فقام طلع كتاب الأم ألفه في العراق أول ما وصل مصر قالوا له بقى يلا تبدأ الفتية قال لا حتى أدرس أهل مصر أولا فيقعد سنتين هو هو وصل مصر 50 سنة يقعد سنة في مصر يدرس أهل مصر وينزل ضيف في مصر على مين على واحد ابن عبد الحكم ده مين ده واحد من أصحاب مالك يعني من الملكية وينزل عنده وينزل ضيف عنده شوف التآلف عامل ازاي ويبدأ يدرس أهل مصر ويبدأ يدي الدرس بتاعه في جامع عمرو بن العاص وشهرته في الوقت ده بقت غير عادية لأنه الوحيد اللي اتكلم في ثلاث مساجد كبيرة في العالم الإسلامي الحرم المكي ومسجد عمرو بن العاص في مصر والمسجد الجامع في بغداد هو الوحيد اللي ادى حلقات لانه عاش في الثلاثه هو هو لف العالم الاسلامي كله هو حمامه سلام بين العالم الاسلامي كله فدى حلقاته في الثلاثه فبقت شهرته وكتبه رساله بقى مشهور في كل مكان ينسخ و- والناس تكتبه بايديها وتوزعه على بعضيها علم جديد والعلماء يقرؤوه و- و- والعجيب يا جماعه ان هو الفه بلغه سهله ليفهم العوام رغم ان هو لغته العربيه العلماء صعب عليهم الفه بلغه سهله فضل الشافعي يفعل دوم في مصر وبعدين قرر قرار في منتهى الخطورة هو مش ألف كتاب اسمه الأم اللي فيه الفقه بتاعه قرر يعيد كل فقه الأم يكتبه من أول وجديد ويغير المذهب بالكامل م- يقول لك قال الشافعي في القديم القديم اللي هو إيه اللي هو آه العراق وقال الشافعي في الجديد الجديد اللي هو إيه اللي هو مصر إيه ده غير الفقه بالكامل ما سابش إلا 20 مسألة وغير الباقي كله ازاي وليه لان لقى البيئه في مصر غير البيئه في العراق الناس في مصر غير الناس في العراق يعني اديكوا مثل يضحك يعني يعني هو كان في العراق مثلا بيقول ان اللي يقول لمراته وهو قاعد كده انت طالق بالثلاثه تبقى طالق بالثلاثه فلما راح مصر لقى انه يعني ايه لو قال لو كل واحد قال لمراته انت طالق بالثلاثه تبقى اتطلقت البلد كلها يعني لا الدنيا هتبوظ يعني فغير الفقه بتاعه انت انت متخيل عمل ايه؟ قال لو قال لها انت طالق بالثلاثه هتقع طلقه واحده بس ايه ده؟ بس ايه ال- ايه المجونه دي؟ غير الفقه بتاعه غامر بتاريخه يا جماعه دي- ده, ده ارجوكوا افهموا ده غير الكتاب بالكامل قال انا قلت في المسائل كذا والراي الجديد كذا طب وما خافش الناس تقول عليه ايه؟ ما خافش ان هو غامر بمستقبله بكل ماضيه الحق كده كبير صدق النية للدرجة دي المرونة للدرجة دي غير كل الفقه كل الفقه ما عدا 20 مسألة فضلت ثابتة بين الاثنين و- طب والناس ما الناس ما, ما قالتش ده بوظ علينا عبادتنا السنين اللي فاتت لا الناس عارفة وما كان الله ليضيع إيمانكم حتى الناس مرنة هي كمان المجتمع قبل ما حصلتش ثورة عليه ما حصلتش ثورة فكرية عليه إيه المجتمع ده وإيه الناس دي دي, دي أنا مش قادر أعدي الحتة دي قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد وكله قابل الكلام وهو كان عنده الجرأة ان هو يقول الكلام ايه الراجل ده ايه المعدن ده ويفضل في مصر اربع سنين على فكرة يا جماعة بدأ يجيله مرض في مصر بدأ يجيله حاجة زي بواسير يقعد ينزف وما كانش يقدر يقوم ومع ذلك يبدأ درسه في جامع عمرو بن العاص بعد صلاة الفجر بص الدرس عامل ازاي بعد صلاة الفجر لمدة ساعة يدخل اللي جايين يدرسوا لغة آلاف علماء يطلعوا بعديها بساعتين يدخل ها اللي جايين يدرسوا حديث يطلعوا شروق الشمس اللي جايين يدرسوا فقه يطلعوا ها الضحى اللي جايين يدرسوا تفسير يطلعوا اللي بعده اللي جايين يدرسوا شعر اللي جايين يدرسوا لغة اللي جايين يدرسوا أنساب كل العلوم بتاعته بيدرسها في مسجد عمرو بن العاص من صلاة الفجر لصلاة ما بعد صلاة الظهر ثم يعود للتأليف من بعد العصر إلى المغرب إيه الراجل ده؟ إيه الموسوعة دي؟ ايه المخترع ده اللي اخترع علم اصول الفقه اللي جمع الامه ايه التجميع دون وجمع الله به الناس في مصر يعني ده الشافعي امه ماتت وهو عنده خمسين سنه اول ما جه مصر وكانها ماتت خلاص انت كملت عارفين وهو عنده 54 سنه ما كانش خلاص قادر يقوم من كتر الاعياء من المرض كان بيقول اتمنى لو ذهبت الى الهند عشان اكمل عشان اخلص بقيه الرساله واجمع ايه ده ايه الراجل ده يقول احد العلماء الكبار لو كتب للشافعي ان يزور الهند لفرضت علمه على الارض ولكن الله يأبى الا ان يبقى الاختلاف في الامه من اجل مصلحه الامه الله على الكلام ده لا مش هتاخد مش هتاخد الهند يا شافعيه لان الاختلاف في الس- في الراي سنه سنه كونيه نفضل مختلفين في بعض الاراء دي حياه الشافعي دي القصه لكن تعالوا نحكي وفاه الشافعي واللحظات الاخيره قبل قبل ما يموت قبل الوفاة بسنة طلب طلب غريب قوي قال لربيع تلميذه أريد أن أذهب إلى الإسكندرية قال لما قال لأرابط في سبيل الله على ثغور المسلمين أمام الرومان قال لما يعني أنت مالك ومال الحكاية دي قال بذلت في العلم الكثير وجاهدت بالعلم الكثير وأحب أن أجاهد في آخر حياتي بالرباط في سبيل الله فيطلع الإسكندرية يقول يقف أمام البحر كالجندي يقرأ القرآن فلربما قرأ القرآن في ليلته وهو مرابط إلى اليوم التالي واقف عايز ياخد ثواب الرباط في سبيل أنا واقف في سبيل الله أنت طول عمرك واقف في سبيل الله يا شافعي قبل الوفاة ب... بأيام يقول ربيع رأيت في المنام قبل وفاة الشافعي بأسبوع رأيت في المنام أن آدم عليه السلام يموت فسألت في تفسيرها فقيل لي سيموت أعلم أهل الأرض فقلت ولم إيه علاقة موت آدم بموت أعلم أهل الأرض فقال لي مفسر الأحلام لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها فموت آدم في الحلم هو موت لأعلم أهل الأرض يقول فقلت لنفسي سيموت الشافعي أنا ما أعرفش حد أعلم في الأرض منه الحقيقة يا جماعة قبل ما يموت بدأ بيومين قال بيت شعر جميل جدا بيقول إيه متعب العيش مرتحلا من بلد إلى بلد يا أنا تعبت قوي ده أنا سافرت كتير قوي والموت يطلبني في هذا البلد أنا عارف إن أنا هموت هنا في البلد ده الليالي الأخيرة لموت الشافعي دخل عليه ربيع فبيقول له كيف تجدك عامل إيه فقال أجدني ضعيفا ضعيف يا ربيع مش قادر ضعيف فقال له ربيع قوى الله ضعفك فالشافعي بص على ربيع لقى بيبكي هو بيقول له قوى الله ضعفك و... فالشافعي صعب عليه ربيع يعني المفروض الشافعي بيموت فصعب عليه ان ربيع بيبكي فحب يضحكه حب يقول له نكته فقال اتدعو علي يا ربيع قال كيف يا شافعي قال تقول قوى الله ضعفي اذا قوى ضعفي مت يا ربيع فيعني دي, دي مش دعوه صح دي دعوه غلط يقول فقال ربيع والله يا امام لا ادري أأبتسم لكلمتك أم أبكي يعني أضحك والله عيط فقال لي ده يوم الوفاة اقرأ علي القرآن يا ربيع فقلت ماذا أقرأ عليك فقال اقرأ علي قول الله تبارك وتعالى آيات من القرآن قول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن كأنه بيتكلم عن نفسه ربنا إننا سمعنا مناديا الربيع يقول والشافعي يبكي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يقول أقول وهو يبكي وينهمر الدموع ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم يقول فسمعته سمعت له شهيق من البكاء من عند كلمة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أنت وأمك إن شاء الله بعضكم من بعض يقول فعلى نحيبه وابتسامته يعني بيضحك وبيعيط من تأثره وشعوره بالآية ثم قال لي يا ربيع اذهب إلى فلان المالكي من مذهب مالك فقل له الشافعي يقول لك ادعو له يعني بتشتغل على تجميع الناس وتأليف الناس وانت بتموت روح للملكي وقول له الشافعي بيقول لك ادعي له يقول فقلت له بعد قليل قال اذهب الآن فهو أطيب لقلبه وقلبي الله ده احلى لقلبي وقلبه قبل ما نموت تعرف تعرف تفكر كده مش بقول لكم يا جماعه التعيش ده طريق التفكير ازاي اجمع الناس ازاي الف قلوب الناس يقول فقلنا له بعد بقى وهو بيموت خلاص كان ذلك عند المغرب نخرج ونتركك فقال لا حتى تشهدوا خروج روحي ما تطلعوش خليكوا قاعدين عشان تشهدوا خروج روحي اخر حاجه قالها ابيات من الشعر بيحب الشعر قوي بدا يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي لما ذنوبي كترت جعلت رجائي نحو عفوك سلما خليت رجائي لعفوك سلم تعاظمت تعاظمت ذنوبي فلما قارنته بعفوك كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب تجود وتغفر منة وتكرما يقولون فقال هذه الأبيات عن عفو الله ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه مات الشافعي فيقولون فلما دفناه ليلا نظرنا فإذا ليلة النصف من شعبان وقبره معروف في مصر إلى الآن ومات الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنا خلصت قصة الشافعي يقولون ما رأينا أهل مصر يبكون أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل مصر ما حضروش النبي حضروا عمر ما كانوش أسلموا وقت النبي فما, فما شهدوا حد من العظماء يموت فما بكوا إلا يوم الشافعي كهذا البكاء فحزنت مصر كلها بل حزن العالم الإسلامي كله راجل جمع الأمة جمع الناس على قد ما قدر بذل كتير حتى المخالفين بيحترموه أنا يا جماعة بقول لكم هناك قواعد عشرة القواعد العشرة دي للتعايش القواعد دي أنا قلتها في قصة الشافعي الحلقة الجاية حلقة لطيفة هنمسك قاعدة قاعدة ونقول ها مين يطلع بقى من الشافعي دي موجودة فين عملها ازاي وما خبيش عليكم أنا خبيت عليكم بعض القصص اللي واضحة قوي ازاي ان الشافعي منطبق على القاعدة عمل القاعدة دي 10 على 10 الحقيقة خبيتها عليكم عن قصد علشان الحلقة الجاية تبقى اقوى في توضيح العلاقة بين الشافعي العظيم وحياته وبين القواعد العشرة تعالوا الاسبوع الجاي نخليها حلقة نتفرج فيها على التعايش قوي قوي قوي من خلال تطبيق الشافعي اسال الله تبارك وتعالى ان هو يجمعنا وان هو يعنا ان احنا نتآلف وانه يحقن دمائنا في العراق في دارفور في لبنان ويحفظ بلادنا يألف بين قلوبنا ويعنا ان احنا نتعلم المهارة دي فن استيعاب الناس وإيجاد المنطقة المشتركة بينك وبين الناس قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع أئمة كلهم أعلى إمام أضاف للعلم بعد إمام اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب وبدأ مشوار الثقة بالتطور المستمر للالتزام بمعايير الجودة اليابانية النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي العربي صناع الثقة مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا العرب صناع الثقة سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر
أربع أئمة كلهم أعلى إمام أضاف للعلم بعد إمام أربع أئمة كلهم أعلى أعلى إمام أضاف للعلم بعد إمام وكل واحد حاول عاش حياته في خدمة الإسلام كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين وقفوا عشان الحق وما رضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام منا كلهم أعلام إمام أضاف للعلم بعد إمام أربع أئمة كلهم أعلام أعلام إمام أضاف للعلم بعد إمام أربع أئمة كلهم أعلام أعلام إمام أضاف للعلم بعد إمام أربع أئمة كلهم أعلام أعلام إمام أضاف للعلم بعد إمام هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر العرب صناع الثقة حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين هذا البرنامج من إنتاج إيبو نايت مراوح توشيبا العربي موديلات كتير والوان اكتر مراوح توشيبا العربي في حد لسه حرام العرب صناع الثقه مئة دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا